الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم آه، مشاهدينا الكرام آه، يعني آه، دوما يكون معنا آه، فضيلة الأستاذ الدكتور آه، سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا آه، برحب بك يا دكتور اهلا بك وسهلا يا اهلا بك آه، وايضا مشاهدينا الكرام آه، معنا في هذا اللقاء الطيب الاستاذ دكتور مجاهد ابو المجد آه، استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء بكليه طب جامعه المنصوره وعضو هيئه الاعجاز العلمي للقران الكريم بمكه المكرمه مرحبا بك يا دكتور يعني جزاكم الله خير ان شاء الله آه، يعني آه، نحن نسجد شكرا لله عز وجل آه، ان اعاد لنا فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد بحمد الله سالما آه، لانه يعني تعرض لحادث وهذا دوما دأب الصالحين ان ينجيهم الله عز وجل فالحمد لله والحمد لله على سلامتك يا دكتور الله خير مشاهدينا الكرام يمكن في اللقاء الماضي كنا نتحدث آه، مع فضيله الاستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال حول آه، نعمة البصر في القرآن الكريم آه، وتناولنا فيها أهمية الحديث عن نعمة البصر في قضية الع- العقيدة وأيضا علاقة الإيمان بالبصر وحرمان الكفار من نعمة البصر آه، يمكن كانت نقاط مهمة جدا ونقاط ترتبط بالجزئية الإيمانية ولكن اليوم نتحدث عن الإشارات القرآنية والدلالات العلمية حول العين والبصر في القرآن الكريم آه، وبداية نتعرف على العين من الناحية اللغوية مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال فليتفضل تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد في البداية اسمح لي أن نهنئ الدكتور مجاهد بسلامته وحفظه ورعايته وهذا من الله سبحانه وتعالى منا نعم.
لأهل الفضل ولأهل القرآن نعم.
ودائما نسأل الله ألا يحرمنا من لقائه في هذا اللقاء المبارك آمين.
بإذن الله تعالى آمين
آه، حديث القرآن عن العين حديث آه، بالفعل في العين يعني يعني حديث القرآن عن العين ينبغي أن يوضع في العين نعم ودائما يقال مثلا أنت في عيني آه.
وأنا قبل أن أتحدث على هذا بالفعل وجدت أن القرآن لما بيتحدث عن شيء غالي جدا شيء نفيس فيبقى موضع الغلو موضع ال- النفاسة أو موضع ال- القيمة العالية دي نعم.
أنها توضع في العين نعم صحيح فلما قال سيدنا موسى ولتصنع على عيني الحفظ والرعاية وال- وقال لحبيب الخلق عليه الصلاة والسلام صلى الله و- عليه وإمام وسلم.
المرسلين صلى الله عليه وسلم.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا نعم.
إذا هنا حديث القرآن عن العين بالفعل يوضع في العين يعني يعني إن أغلى ما يمكن أن يحافظ عليه الإنسان في العين كلمة العين آه، اسمح لي أن أوضح يعني آه، معنى ما فيها الذي يقع في القرآن الكريم سيرى أن آه، لفظ العين هذا أن لفظ عين استعمل في آه، أو في م- معاني كثيرة وفي آيات عديدة نعم الجزئية دي عند علماء علوم القرآن بيسموها إيه اللفظ إذا اللفظ الواحد أن يستخدم في أكثر من معنى صحيح في أكثر من من معنى بنسميه اللفظ المشترك اللفظ المشترك يعني إيه أن يس- اللفظ ده وله أكثر من معنى يبقى اشترك في أكثر من معنى ا- العكس لو وجدت عدة ألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد بنسميها المترادف نعم صحيح خلاص كده احنا كلامنا الآن مش على المترادف ده احنا كلامنا على اللفظ المشترك ده نعم.
وده جمال اللغة العربية يعني مثلا كلمة الهدى في القرآن مرة السماء بمعنى الدلالة مرة بمعنى صحيح.
التوفيق وهكذا مثلا كلمة الرحمة مرة بمعنى الإسلام مرة بمعنى القرآن مرة وهكذا اللفظ اللي معانا اليوم لفظ العين نعم لفظ العين استعمل بأكثر من إطلاق يعني استعمل على الماء نعم عينا يشرب بها عباد الله فيها-
استخدم فيها عين جارية فيها عين جاري استخدم في قصة سيدنا موسى في لما ضرب العصا اثنتا عشرة عينا نعم
أيضا يستخدم آه، في اللغة العربية مش في القرآن بمعنى جاسوس العين اه
يستخدم بمعنى العين ال- ال- قوة- الجهاز الإبصار أو آلة الرؤية ولكن ده كلمة عين بقى مكونة من ع- عين وياء وياء ونون.
ونون كلما قرأت في القرآن ستجد هذا اللفظ مع إفراده ومع تركيبه العين ساكنة الياء بتاعت العين نفسها س- عين ياء.
أعين خلاص نعم.
العين ده في ك- الياء دي في كل مواضعها ساكنة عند عين وياء ونون يبقى العين هنا هيتكلم على على الجهاز اللي هو حاسة الإبصار أو ال- ال- العضو المعروف أداة الإبصار نعم أداة آت الإبصار إبصار القرآن يتحدث عنها قال إيه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ده كلام على الجوارح أداة حواس.
الإبصار نعم خلاص لكن تعالى بقى عندما تنظر إلى حديث القرآن عن أحوال العين احنا مرة بنتكلم على العين ك... كآلة إبصار نعم.
وهنا محددة في الحواس بنص القرآن النفس بالنفس والعين بالعين نعم انظر إلى حديث القرآن عن آه، في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع نعم أعين تفيض من الدمع دمع.
ده, ده, ده, من ده مشهد أو منظر للعين صحيح.
يبقى هنا عين تفيض من الدمع س- انظ- ع- على هذا لحظة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الله يعني إذا أنت الآن أمام قصة إبصار ولا قصة خشوع يبقى العين في القرآن لها وظيفتان نعم.
وظيفة حسية وظيفة إيمانية نعم.
وسبق أن تحدثنا عن الوظيفة الإيمانية في الحلقة الماضية كلامنا اليوم مع الدكتور مجاهد إن شاء الله في الحاسة ال- الإبصار ال- ال- الآلة التي آه، أو تؤدي وظيفة الإبصار آه، طيب يعني حضرتك تفضلت ووضحت يعني العين في اللغة في القرآن الكريم وكيف جاءت العين في القرآن الكريم بمعان تختلف آه، عن بعضها البعض آه، ولكن فضيلة الدكتور مجاهد اليوم يعني يحدثنا عن العين آه، ولكن بدا- بداية فضيلة الدكتور يعني بالنسبة للعين من الناحية العلمية يمكن احنا معانا بعض الصور آه، من خلال الصور التشريحية حضرتك هتوضح لنا آه، تعريف آه، العين اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الحقيقة طبعا العين بتمثل حاسة هامة جدا من الناحية الفسيولوجية يعني لو احنا خدنا السمع اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقات سابقة فقط 12% من الحواس بيأتي بالسمع لكن البصر يعني ال- استقباله يعني كحاسه الادراك عنده اعلى كتير جدا من السمع يعني انا بشوف اكتر مما بسمع ف يمكن اكتر من 70% من المدركات تذهب الى المخ عن طريق العين عشان بس نبين اهميه كبرى جدا للعين لو انا قلت برضو ان عندي 12 عصب بنسميهم اعصاب مخيه او cranial nerves باللغه الانجليزيه هنجد العين اختصت بثلاث اعصاب يغذوها الثالث والرابع والسادس وهم كلهم 12 عصب باقي الجسم بياخد تسع اعصاب فبرضو ده شيء مهم جدا يبين فعلا الاهميه العظمى للعين العين هي أداة الإبصار يعني لو احنا عاوزين نعرف العين هنقول هي أداة الإبصار تمام.
اللي بتشوف المدركات لكن العملية بتبدو سهلة بسيطة لما أنا بشوف مثلا الكوباية دي قدامي دي شيء بسيط جدا صحيح لكن الأكبر من كده بقى إن أنا أعرف إزاي الكوباية دي اتنقلت وراحت واترجمت ولونها طلع وبعدها طلع ومكانها طلع كل ده عملية معقدة شديدة التعقيد طبعا احنا مطلوب ان احنا نبسط المعلومة للناس صحيح.
على اساس ان احنا نشوف برضو اهمية العين العين بتستقبل ايه الضوء تمام
ايه هو الضوء عشان بس نعرف وظيفة العين ايه هو الضوء الضوء عبارة عن موجات تنتشر كما تنتشر موجات الصوت في وسط غير مادي مثل الأثير يعني في الهواء وهذه الموجات من النوع الكهرومغناطيسي مختلف الأطوال وبعدين يقول لك بقى ايه وتستطيع العين رؤية الموجات بين 33 من 100 إلى 77 من 100 آه، ميكرون فقط ولا تستطيع رؤية الموجات الأقصر مثل الموجات الأشعة فوق البنفسجية ما ما- يعني اقل من 33 ما ما اعرفش تشوفش اشوفه زي موجات الاشعه فوق بنفسجيه اقل من 33 مايكرون اللي هو آه، تردد هذه الاشعه ولا تستطيع رؤيه الموجات الاطول موجات الاطول مثل الاشعه تحت الحمراء التي قد يصل طول موجتها الى 10 مايكرون بينما بعض الحيوانات بتستطيع انها ترى مثلا البومه بتشوف اكتر من 70 مايكرون فعشان كده تقدر تصطاد الفريسه بتاعها في الظلام ال- ال- الشديد الشمس.
اه تقدر تست... صحيح يبقى اذا انا في حواليني اشياء انا ما بقدرش اشوفها لكن في بعض الكائنات الاخرى بتشوف مثلا النحل يقدر يشوف الموجات فوق البنفسجيه بل ان العلماء دلوقتي بيقولوا ان النحل بيستدل على الحقول ويذهب الى هذه الحقول عن طريق الموجات فوق البنفسجيه اللي هي ترددها قليل الانسان ما بيشوفهاش يبقى اذا في مدركات انا ما بشوفهاش وبتشوفها كائنات اخرى وفي مدركات العلم دلوقتي قدر يحللها لا بيشوفها الانسان ولا الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى اذا هناك اشياء نبصرها واشياء لا نبصرها وقد تكون الاشياء التي لا نبصرها اعظم درجه من الاشياء التي نبصرها الدليل الأشعة فوق البنفسجية أنت تعلم أهميتها الصحية احنا بنقول للأع- لل- للأمهات قعدوا الأطفال في الشمس على أساس دي بتحول بتكون فيتامين د اللي هو بيقلل الكساح ويلين العظام ف وكل العالم عارف ان في اشعه فوق بنفسجيه لكن لا يستطيع انسان ان هو يشوف هذه الاشعه يعني لا ندركها بالعين المجرده لكن ب- بالاجهزه بنقدر مو- آه، ممكن نقدر- م- ممكن نشوفها بالاجهزه فعشان كده يمكن ربنا سبحانه وتعالى قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا.
وما لا تبصرون ورؤيه ال- الشيء بالعين شيء معقد جدا يعني يعني انا مش انا هبسط الموضوع خالص آه، يعني نعرض الصور الصوره اللي الاولى معانا.
اه يعني لو احنا معانا الصوره الاولى
معانا يا دكتور اتفضل
يعني زي ما احنا شايفين كده الصورة الأولى فيها أسهم كثيرة جدا اللي هي باينة قدامنا ديت لكن في في البداية القرنية اللي هي بتلاقي بتبان بلون مختلف يعني انت لو تبص العين هتلاقي واحد مثلا اللي بيسموه النني آه.
اللون الأسود أو اللون الأزرق أو اللون الأخضر وهكذا فبيبقى ده القرنية القرنية دي جسم آه، شفاف يعني جسم شفاف لو حصلت فيه عتامة الإنسان ممكن يقل بصره ولو كانت عتامة شديدة ممكن يفقد البصر نعم
سبحانه وتعالى كل الجسم يغذى بالدم لو دخل وريد أو دخلت شعيرات دموية داخل القرنية هيبقى فيها عتامة فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يدي التغذية للقرنية من الحواف الله مش من على مش من فوق ولا مش من, من تحت الداخل ولا من آه.
تحت ولا من فوق لأن لو دخلت شعيرات الدموية هتعمل عتامة فهذا يدل على وهل داخل ال- الجسم الشفاف ده في شعيرات دمويه؟
لا يعني هو الجسم الشفاف سبحان ده الله.
بي- آه، بيستقبل الدم والتغذيه بتاعته عن طريق الحواف بتاعه يعني فقط
انا بس عاوز اقول آه، يعني آه، احيانا الناس بيحبوا الارقام كده وللدلاله على الجهد فان عمليه الرؤيه تسبب اجهادا للعين يوازي يعني لي- يوميا الجهد مجرد ان اللي انا ابص الحاجه قدامي كده اشوفها الجهد ده- اللي بتبذله العين اللي بيبذله العين يوميا وللدلالة على الجهد فإن عملية الرؤية تسبب إجهادا للعين يوازي ما يبذله الشخص متجولا لمسافة 90 كيلو كانه مشي 90 كأنه مش 90 كيلو سبحان الله ففي كل يوم تتسع وتضيق حدقة العين اللي هو النن اللي احنا بنقول عليه يتسع ويضيق كم مرة انا عايز بس يعني قبل ما حضرتك تكمل الجزئيه ديت فضيله الدكتور سامي يركز معانا جدا في الجزئيات دي عشان تعليق حضرتك هيبقى مهم جدا طبعا ما تخافش اتفضل.
يعني فتتسع وتضيق حدقة العين مئة ألف مرة مئة ألف مرة وترمش العين مرة كل ثانيتين إلى عشر ثواني وتتحرك العين في الاتجاهات المختلفة آلاف المرات يوميا يبقى العلماء يقولوا إيه وتقوم الشبكية الشبكية دي بقى زي ما هنشرح دلوقتي آه، بعشر بلايين عملية حسابية بنظام الكمبيوتر
عن طريق ال- يوميا عن طريق الاعصاب يوميا يعني لو قلت يوميا يبقى العملية برضو سهل 10 بلايين عملية معقدة يوميا لا العلماء يقول لك 10 بلايين عملية حسابية في كل ثانية في كل ثانيه
يعني عشان نعرف بس مدى ال- يعني
انت واخد قيمة- بالك من الارقام يا ده دكتور أرقام سامح؟
مذهلة.
اه يعني آه طبعا.
احنا معانا يعني- الصوره الثانيه برضه يا دكتور 10 بلايين مبينة احنا ال- قصدك تقول نوضحها 10 بلايين ايه يعني 10 يعني 10 بلايين عمليه, عملية حسابية.
معقده عمليه حسابيه يعني إحنا معقده الشبكيه زي ما هنقول دلوقتي العين بتستقبل الضوء الضوء ده يعني لو شيء قريب الضوء هيخرج كده متشعب يعني فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي العدسه تبقى آه، مفلطحه عشان تشتت الضوء آه، عشان تجمع الضوء اللي هو اصلا جاي متفرق لو انا بشوف من بعيد 6 متر فما اقرب الضوء يتجمع يوم ربنا غير شكل العدسه عشان تتناسب مع الرؤيه القريبه والرؤيه البعيده يعني العدسه دي يا دكتور بتتغير في تتغير شكلها وهي شكلها، داخل آه، العين وداخل العين وتتغير في الشكل وتتغير في ال- يعني هي شكلها مغزلي فبتتغير في درجه التقعر والتحدب احنا عاوزين نقول بس تعبيرات بسيطه يعني نعم بعدها بيجي الجسم آه، بع- يعني بعدها بيجي كده آه، سائل آه، فيزيائي فسيولوجي حجمه حوالي مثلا واحد ونص سنتي إلى اتنين سنتي مكعب ده موجود ده مهمته كبيرة جدا انه الضوء جاي انت عارف سرعة الضوء الضوء بياخد من الشمس إلى الأرض 8 دقايق فالضوء سرعته كبيرة جدا لو مشي بهذه السرعة الكبيرة جدا ما كناش قدرنا نشوف خالص فيقوم هذا السائل يعمل نوع من الايه تبطيء حركة الضوء ويزود انكسار الضوء كمان عشان يقع على الشبكية ده سائل داخلي جوه العين والعين أمام بعد العدسة.
على طول بعد القرنية وبعدين في الآخر يجي بقى الجسم الزجاجي احنا بنسميه ده برضو مهمة الجسم الزجاجي ده مهمة كبيرة جدا ان هو يبدأ برضو يعمل نوع من ال- ابطاء حركة هذا الضوء وتجميع الأشعة حتى تقع على الشبكية والشبكية ديت هي الجزء الحساس في العين أهم جزء في العين هو الشبكية الشبكية دي فيها بؤرة لو الضوء ما وقعش على البؤرة ديت الإنسان ما يشوفش
سبحان الله يعني لو البؤره دي واحنا يعني هنقول فيما بعد ال- طيب انا انا عايز اتوقف عند هذا الحد لان هو ال- الكلام طبعا آه، جميل ويعني محتاج ان احنا نقف عند كل جزئيه عشان فضيله الدكتور يعلق لنا على هذه الجزئيه وما يرتبط بهذه آه، من اشارات قرانيه اتفضل يا دكتور بالفعل صعب الكلام مع دكتور جاد في الحكايه دي بس انا اقف على حاجه يعني انا بسمع كلام سبحان من خلق بالفعل يعني سبحان انت الله.
لابد ان تقول سبحان من خلق اللي هرجع كلام بس الايه فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الكلام اللي قاله دكتور مجاهد ده انا شايف انه ملناش حل غير ان احنا ندخله تحت هذه الايه العربي يوم أن سمع هذه الآية يبصر الصحراء يبصر الرمال يبصر الجبال يبصر الإنسان ده القصة المتاحة آنذاك لرؤية وحتى للمؤمن وغير المؤمن للإنسان العادي يعني يعني قصة النظر أمدين النظر معناه إيه توجه اتجاه العين نحو المرئي نعم وقصة رؤية لابد لها من مدرك ومدرك ومساحة بينهم ب- بسواء المسافة لازم ي- يعني ايه لابد من كده لابد من اتجاه العين تجي إلي فيها ومكان حي تشغله وصورة تقع على على العين طيب الكلام اللي أنا بسمعه الآن في العصب إن ثلاثة ثلاثة من تسعة يبقى تلت من 12 يبقى 12 آه.
اه 12 يبقى عندنا حوالي على اربعه يبقى عندنا ربع ال- ربع ال- الاعصاب بتغذي العين.
اللي بيغذي العين كمان بيتكلم دكتور مجاهد طيب هم يعني لما سمعوا الايه دي والصحابه ومن بعد فلا اقسم بما تبصرون وما وما, لا لا تبصرون.
تبصرون لاحظ تعبير القراني بكلمه تبصرون دي تعبير مضارع انا فقط لفت انتباهي حاجه الان مهمه قوي كلمه بصر في اللغه العربيه الباء واضح من كلام دكتور مجاهد ان في مكان تجميع طبعا في مكان تجميع تجميع صح.
الباء في اللغة العربية بتفيد التجميع كلمة الب- حرف الباء نفسه في من خصائص حرف الباء في اللغة التجميع يبقى كأن ارتباط وحتى منه البيبة البيبة عندنا في بتاعة ال- ال- ال- تجميع المية دي بيبة نعم.
مكان تجمع إذا إذا هذا ال- البصر هنا هيتجمع فيه لازم في موضع تجميع وبعد كده التجميع ده هيعكس أو ي... أنا فاهم الآن من كلام الدكتور مجاهد طالما هجمع شيء يبقى بعد كده هقلبه أو أديله اتجاه تاني آخر هجمعه عشان ي- يتفرق بعد كده تمام.
يبقى انا بجمع مشاهدات واديها حكم هقول بقى والله الصوره دي تنفع كوبايه تنفع كتاب تنفع فكلمه تبصرون دي يبقى واضح قوي ان القران بيتكلم على مشهد وراعى الناس فيه انهم يبصرون طب وما لا تبصرون هو بقى ده الكلام اللي احنا النهارده بنتكلم عليه على ترتيب التلاين يعني حلقه وشبكيه وقرنيه ونن و... قصة تركيب و- و- و- وكلمة شفاف دي أنا سمعتها الآن واقف بالفعل لما سمعتها وقفت سبحان قلت الله هذا الجسم لا يصح أن يكون معتما لا يصح أن يكون معتما صحيح.
يعني لما اتكلمنا عن الأذن لم نتكلم في قصة الشف- الشفاف خالص ولا أنت مطالب أنك تبحث عن عضو شفاف في الأذن ولا في المخ الجزئية الوحيدة اللي أنت عاوز تتكلم فيها عن العضو الشفاف العين ليه؟ لأنه أي غبار مع رؤية بيفصل ف... ف... طيب مين هيحافظ على شفافية أو هذا الجسم الناصع سميه صح بقى الناصع البياض يعني يعني خالي من كل المعقدات والمعكرات لرؤية طيب أنت تستطيع أن تحافظ على الوجه الخارجي أو على ال... ال... حتى أنت لا تملك لأن في صحيح.
رموش وفي قصة تانية موجودة أخرى سبحان لكن الله.
جوه الصورة الداخلية أنك تحافظ على ان هذا المكان لا يصاب بنوع من ال- الغبار او بنوع من التغبيش او كل الكلام ده كله جه الدكتور اجابنا بسرعه وقال انه حتى الدم لا يغذى من الاصل ده ده, ده من الحوافي من الحوافي.
يبقى هنا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصروا اللي انا اكمل بيها الحته دي كلام مهم قوي بقى القسم في القران الكريم ينفع في غير القران اقسم بما تبصرون وما تبصرون ال- اللفظ الوحيد اللي ورد في القران فلا اقسم هنا في مواضع سته لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه فلا اقسم بمواقع النجوم من هنا فلا اقسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصروا علماء اللغه اخر قعدوا يدوروا يقول لك ده لا زايده انا شايف ان ده لا يصح ليه؟ القسم يقع على امرين في امور عاديه او امور في المكنه يمكن ان تقسم عليها والامور تبقى واضحه في تقسم على حضور شيء على غياب شيء على امر حادث على قصه لكن اذا كان الامر على غير المعتاد ومن الضخامه بمكان ومن العظم بمكان فقصة أن العرب يبصرون حتى هذه ب- وما لا تبصرون استخدم القرآن أسلوبا لا تستعمله العرب إلا في الشيء الضخم والأحداث الجسام وأنا أرى الآن أن تركيبة العين هذه من الأحداث الجسام التي اختصها الله بقسم لم يؤلف مع غيرها من المخلوقات طيب مش ممكن يعني القارئ لهذه الآية يعني آه، من الممكن أنه ينظر إلى هذه ال- ال- ما لا تبصرون أي الأشياء التي يعني لا أنظرها الآن أو لا أبصرها الآن يعني ف ف- يعني مش لا، مرتبطة بال- لاحظ آه.
لاحظ تعليق القرآن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, تبصرون.
إذا ال- المعنى الأولاني أنك هتبصر إذا كما فضل الدكتور مجاهد الأشعة ال- البنفسجية أو مثلا الآن بيتكلم على موضوع القوانين النسبية مثلا المغناطيسية الكهربائية كل الحاجات دي ما كانتش موجودة لكن الآن أصبحت في موضع المدر قصة الآن أن يوم أن أنزل هذه الآية هل العربي لما سمع هذه الآية عن العين كان يجول بخاطره في هذا التكوين إلى أعتقد يمكن لخمسين سنة فاتت مثلا لم يكن العالم بأكمله صحيح.
على دراية بقصة تركيب العين والنسب يعني أما تسمع كم دي كم مليون ولا كم بليون.
10 بلايين عشر بلايين عملية حسابية أولا بالمناسبة معقدة الرؤية العين لما بترى الصوت لما بتسمع بتسمع صوت- صوت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مثلا خمس ستة لكن العين يمكن في اتجاه واحد تا مئة ألف مرش مليون ح- كل ما صحيح.
كان في موضع لو لوحة فيها 100 مشهد أو 200 أو 500 أو مليون العين هذه بحجمها ترى هذه وتسقط كل مرئي في موضعه وتعطيه الصورة تخيل يعني هذا العمل أنا أتصور أنه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هو ده التحدي الذي سيبقى وأعتقد العلم سيأتي كل يوم بجديد وتبقى الآية هي التحدي القائم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون احسنت يا دكتور يعني وجزاك الله خيرا آه، يعني مشاهدينا يمكن احنا معانا بقى برضو الصور المرتبطه بموضوع آه، تشريح العين والجزئيه المرتبطه بشكل الاعصاب آه، يمكن واضحه معانا الصوره يا دكتور مجاهد وعايزين حضرتك توضح للساده المشاهدين يعني الحقيقة طبعا بيستوقفني الحقيقة ال- العصب البصري بعد ما وصلنا للشبكية والضوء وصل للشبكية كل عين لها عصب بصري العصب البصري ده بينقل آه، بي- الشبكية بتعمل عملية ضخمة جدا عشان كده احنا قلنا بتحول ال- الضوء إلى آه، مجال مغناطيسي أو كهروضوئي يعني بتحوله إلى كهروضوئي يوم يمشي في العصب البصري
يمكن احنا معانا صوره العصب البصري يا اه دكتور هو ده باين من بالظبط ال- الجزء ال آه.
ال ال الاخير اللي يبقى على يمين الصوره نعم.
لو الانسان قاعد مقابل للتلفزيون اللي على يمين الصوره الجزء الخارج لوحده ده هو ده العصب البصري ويصل مجموع الالياف العصبيه بالعصب البصري الى المليون
مليون عصب مليون ع... لا ال- العصب نفسه جواه مليون ليف عصبي اه اه ضفيره يعني اه جواه مليون ليف عصبي آه الحقيقه في شيء مهم جدا آه العصب البصري كل عين لها عصب بصري يمشوا جوه تجويف ال- يمشوا جوه المخ لغايه ما يروحوا لاخر جزء في المخ اللي فيه مركز الابصار اللي فيه مركز الابصار اه ف وكل عصب جاي من العين ويجوا في مكان عند الغده النخاميه يلتقوا مم.
واللي كان يمين يبقى شمال واللي كان شمال يبقى يمين سبحان الله وقعد العلماء يحتاروا ليه يعني قال طب بما ان كنت ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش العصب يمشي على طول كده ويروح لمركز الابصار بهذا الشكل ليه حصل ال- انعكاس اه بيسموها حتى باللغه الانجليزيه اوبتيك كازما اللي هو المكان اللي حصل فيه التقاء العصبين مع بعض قال لك لولا هذا الالتقاء انا بشوف بكل عين لكن هل بشوف صورتين ولا صوره واحده
صوره واحده صوره واحده طب ايه اللي خلاهم يتجمعوا التقائهم في هذه المنطقه سبحان الله مع وجود على طبعا فكرة مراكز على فكرة كان معانا صورة برضو فيها الت- هذا الالتقاء لكن أنا يعني ما أعرفش أن حضرتك هتشير إليه بهذه ال- الصورة الجميلة اتفضل يعني فانا يعني الحقيقه ال- العصب البصري ده آه، شيء محير يعني آه، العلماء قعدوا محتارين يعني طيب يروح بقى لمركز الابصار في المخ الحقيقه مركز الابصار في المخ ده له اتصالات كبيره جدا بيتصل بالقشره الجبهيه الاماميه اللي احنا بنقول عليها دي بيتصل بالقشره الجبهيه اتصاله بالقشره الجبهيه ديت بيحول الصوره الى معنى زي بالظبط الدكتور آه، سامي لما بيقول ايه الايمان ال- الب- البصر الايماني في بصر ايماني مش يعني انا زي ما حضرتك بتقول ان العين مثلا تفيض من الدمع نعم
آه، فلها التقاء وده شيء العجيب جدا له لها التقاء اصلا بمنطقه التمركز والتحكم ومناطق الصدق والكذب وكل ده موجود حتى في حقل جبهي عيني موجود في هذا المكان النقطة الثانية إن في مركز البيان اللي أنا شرحته قبل كده بين السمع والبصر، في تعلق كبير جدا بين السمع والبصر والبيان. يعني ال- ال- ف- البصر يتحول إلى بيان، شيء مفهوم.
نعم لو مركز البيان ده فيه خلل ممكن أشوف الكوباية وأنا شايفها كويس جدا، آه.
بس ما أقدرش أدرك الكوباية دي إيه. مش عارف هي إيه.
صحيح زي ويجوا رؤية, يسألوني زي رؤية الطفل أه ويجوا يسألوني ما مش عارف.
صحيح فلازم أن تتحول الى معنى وده بيؤكد نفس الكلام اللي قاله استاذنا دكتور سامي الحقيقه ان هدف كل مراكز المخ انها تحول الاله الى معنى يعني تع- يعني نحول الإبص- البصر الى بصر ايماني نحول السمع الى سمع ايماني هي دي الحكمه من مراكز المخ اللي هو ال- وارتباطا بمركز البيان ارتباطها بمركز البيان وارتباطها بالجبهة الأمامية اللي فيها الإرادة والتحكم زي ما قلنا في بعض النصية.
الحلقات النصية النصية.
ارتباطها بالنصية كمان في ارتباط موجود بيها وبين منطقة الفؤاد اللي احنا اتكلمنا عليه
نعم وده اللي بي بيشرح بقى الكلام اللي قاله الدكتور سامي تفيض أعينهم من الدمع نعم.
مما عرفوا من الحق يعني العين بتفيض من الدمع من الخشية آه. الخشية اللي العين تخشع أصلا ايوه فالعين لها ارتباط كبير جدا بمحل الفؤاد يعني لها ارتباط كبير جدا بمحل الفؤاد الكلام ده مش ارتباط السمع بمحل الفؤاد مش كبير زي العين لكن العين لها ارتباط كبير جدا فيقوم ينعكس على الخشوع الخشوع ده يحصل عندي ايه ينهمر الدمع وبعدين كلمة يعني تفيض أنا مش هتكلم في اللغة طبعا أستاذنا دكتور سامي موجود الفرص يلا كمان لكن آه العين فيها دموع طول الوقت ولو جفت الدموع ديت يبقى في مرض في العين يبقى في مشكلة في في العين مشكله في العين لو- وبنضطر يمكن ندي في- للمريض في الصورة أصلاً.
الأولانية كان باين الغدد الدمعية بالظبط وشكلها كده برضه، الغده آه.
الدمعيه مهمه جدا فلو انا قلت مثلا تدمع اعينهم هي وهي شغاله دم على طول لكن لما اقول تفيض هذا الكلام لا ياتي الا من اله خالق
طب نبحث في الغويات انا مش هتكلم انا هسيبها للدكتور سامي يعني بس اتفضل يا دكتور سامي حضرتك توضح لنا برضه معنى لا، والله أنا بس- تفيض و- وتعليق حضرتك على أنا هذا الكلام واقف، الجميل آه، الآن بسمع كلام في قصة العصب أنا مش طبيب لكن ب- بفهم من كلام الدكتور مجاهد بيقول إن العصب ده بتاع العين هيتن واصل إلى مركز الإبصار مركز الإيه؟ وفهمت من إشارته إنه في آه، يعني ط- طريق ماشي عصبين وهيجي في النص كده ويعملوا له زي آه، بيسموها تحويله تحويله الاثنين هيجوا في المكان ده هي تحويله فعلا تحويله على فكرة أبقى أنا فهمت- فهمتها الدكتور انها بعد كده هيدي يا آه، محاضرات انا فهمت أناتومية.
انها تحويله اتفضل.
تحويله يعني ايه يعني طالما انه الس- البصر الس- العصب السامع البصري ده ماشي ويجي في المكان ده يقول له طب استنى انا ان صح التعبير انا هكسر الصوره دي هنا في المكان ده اوقفها وبعدين يحصل تجميع لها وتمشي فين طيب كلام ال ال ال الاطباء النهارده عن العصب البصري و وانا شايف انه من كلام الدكتور مجاهد انه واصل من العين الى نهايه نهايه المخ طيب الكلام ده ده كلام فسيولوجي او كلام تشريحي بصح التعبير انا واقف الان مع مع قصه ثانيه خالص الايه اللي جابها الدكتور مجاهد بقى وعلاقتها بالعصب البصري تولوا واعينهم تفيض من الدمع واضح انه انا هتكلم الان على الدمع الدمع ده حركه او عارض من عوارض العين يعني العين لها حاجه اساسيه ولها وظائف اخرى الدمع زي ما الدكتور مجاهد ممكن لو قال تدمع يبقى دي جزئيه من من جزئيات العمل انه لابد ان تدمع العين لان بيسموها عمليه غسيل للعين اخرى لكن ده الانتقال المره دي تفيض والافاضه دي حتى ابن سلام في عرفات لما يزدحم الناس وك- وكثره الشيء يقوم ي- يفيض الامر نعم، عن إفاضة.
آه، عن عن مكانه فاذا فاض الماء من الكوب تملا الماء اذا ماء زاد عن الكوب اسمه ف- فاض آه، صح.
يبقى الإفاضة فلما الدمع ده في العين يزداد خشية الإنسان أو نعم.
نعم. تزداد يزداد إيه المخرج الوحيد اللي آه، به ينفرج المكان لخروج الدمع في دمع داخلي ما ينفعش انك تستغنى عنه بيأدي وظيفة تلقائية صحيح.
لكن إذا ما زاد هذا الأمر هيفيض لازم نعمل له مجرى بيسموها في اللغة العربية العبرة الدمعة إذا خرجت من العين سميت عبرة طول ما هي بداخل العين هي دمعة عبرت العين إلى إلى إلى ال- إلى الجسم الخارجي تسمى عبرة وده إن القرآن بيلفت انتباه بقى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ليه؟ حصل عند الإنسان عبرة وعظة مما سمع فالدمعة نفسها التي خرجت إلى الخارج صورت الحالة التي عليها الإنسان وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله ترى أعين ليه اتعظ واعتبر وده ترجم هذا الأمر وده أنا عاوز أقوله بقى ترجمة هنا ترجمة المشهد أنت الآن لما ترى إنسان ترى إنسانا مريضا إنسانا آه، في موضع ما تلقائية العين بتلقط الصورة وبتأثر على مراكز إدراك لازم يكون عندي كده وإلا الآن في حق العين لما لما تاخد الصورة دي هذا صحيح بينفعل بينفعل الجسم يمخ بيرك- بيركب والدكتور ميلاد قال بيان يا عقل بيتدبر يعني ان صح التعبير انا شايف ان العين هي العين برضه يعني عين يعني ايه يعني هي عين على القلب وعين على السمع وعين على كل جوارح لها القياده في تصوير حركه صحيح القلب والسيد بلا خلاف لكن العامل المساعد ده ما هو انا عندي كل الحواس يقدر تستطيع انك انك انت الان ترتبها يعني السمع والبصر من الحواس لكن س- ح- البصر بالذات انا شايف ان له سياده تعلو قصه السمع في ترتيب الاحداث انا انا شايف ان حضراتكم لما بنتكلم على السمع بتبقوا متحيزين للسمع لما بنتكلم على البصر لا انا يبقى في بس تحيز هقول للبصر فيعني انا هقول تعليق على الكلام اللي قاله اتفضل.
الدكتور سامي اتفضل يا الحقيقه دكتور.
كلام جميل قوي يعني انا بي بيحضرني فعلا ان العين بتترجم يعني العين هو قال في الاول كلمه جميله جدا بس احنا عديناها قال ان من وظائف العين غير انها الابصار من وظائفها الخشوع نعم.
يعني انا ال- الحقيقه انا بشوف حاجه غريبه جدا يعني آه، انا لما بخشع بينعكس على العين طب هل العكس صحيح يعني العين ممكن تزود الخشوع يعني آه، انت انت فاهمني أيوة.
يعني انا لما بخشع ده بينعكس على العين ان الدمع بينهمر او يفيض الدمع
صحيح طب هل هل العكس بقى صحيح يعني الانسان اذا لم يبكي فتباكى هل ده يزود الخشوع
آه، الدكتور بقى هيجاوب لا ما يجيش تفرق في فرق بين البكاء والتباكي التباكي صنعه والبكاء انفعال ذاتي ولذلك الحديث الجميل عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس وعين بكت من خشية من الله خشيه الله انا انا اقول ايه انه المشهد ده العين اللي هي بتفيض من الدمع حصل عندها ايه حصل عندها خشوع من مرئي خشوع من مرئي ف- او موقف او قصه يعني الجماعه دول الصحابه لما جوا رسول الله في الغزوه وقالوا يعني و- يعني لا لا يجد ما يحمل- ما يحملهم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع ما عندكش هنا قبل الآية دي موقف إلا إنهم عرضوا أنفسهم للجهاد ولن ي- ي- يعني ي- يجدوا مكنة ولا مؤنة للجهاد حصل إيه؟ العين ترجمت الموقف العين بدل ما احنا والله كنا عاوزين نجاهد وكنا حريصين على الجهاد وعندنا استعداد و... الكلام ده كله أصدق دليل أن تصدق الجارحة بدليل القرآن حسم القضية يعني كان ينفع في غير القرآن يقول والله احنا كان نفسنا نجاهد مع الرسول بس منعنا ما كانش عندي لا لا تولوا وأعينهم تفيض من الدم كل التساؤلات التي يمكن أن ترد الجماعة دول كانوا جايين بس بروا عتب الجماعة دول كانوا جايين بيقولوا مجرد يعرضوا أنفسهم القرآن حسم الإجابة وأعطى احتراس لكل التساؤلات النفسية تولوا وأعينهم تفيض من الدم إذا الكل الجوارح العين أشعرت ب- بما هو بالحقيقة الإيمانية الداخلة الداخلية في نفوس هؤلاء فعبرت العين وده أصدق تعبير ولذلك أنعم نعمة ينعم بها على الإنسان أن تتمتع العين بالنظر إلى وجه ذا الكريم الله أكبر يبقى ده الموقف آه، دكتور يعني انا برضو يعني آه، يعني في جزئيه معينه جدا مرتبطه بموضوع العين آه، ان العين بتتاثر آه، في الخشوع بالرؤيه يعني ممكن اشوف حدث معين اتاثر بهذا الحدث والعين تفيض بالدمع وهكذا بالسماع يعني حينما اسمع ال- القران او آه، اسمع خبر ما فاتاثر فتفيض العين بالدمع آه، يعني وهكذا فهل آه، ارتباط السمع بالبصر هنا آه، له دلاله ايضا مرتبطه بالقران الكريم اتفضل.
يعني احنا في فرق بين احنا اتفقنا على انه ال- واذا سمعوا لاحظ كتاب القران واذا سمعوا ما انزل الى الرسول الانفعال جه منين؟
من السمع.
سمع طيب الموقف الثاني ولا على الذين اذا قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم ال- القصه مختلفه مختلف في ايه؟ ان ال- السماع بالفعل له اثر انفعالي ي- ي- يعني يترتب عليه وجود مظهر خشوعي لكن في بعض الأحيان ممكن يجتمع السمع مع البصر في قصة واحدة وممكن ينفرد السمع وممكن ينفرد البصر أنت الآن إذا ما رأيت حدثا مؤلما على الطريق ولا تعرف هذا الإنسان خلاص ولم تسمع كلاما لكن رأيت منظرا مهيبا وحادثا مؤلما هنا يمكن للعين أن تنفعل ل- لمجرد رؤية لمجرد رؤية ولذلك في في في الجنة الرؤية في حد ذاتها مظهر إنعام وفي جهنم مظهر عذاب نعم.
يعني جهنم وإذا رأتهم من مكان بعيد انظر بقى سمعوا لها صحيح يبقى هو- ده, ده منظر رؤية منظر رؤية في ايه انه ده عين بتشوف جهنم بتشوف فاقصد انه ان قد يتاتى الانفعال او التاثير من السماع او من من الرؤيه او هما معا وفي وأص- حاجه كمان آه، التذكر يعني لو انا تذكرت موقف معين ممكن التذكر آه، يختلف التذكر دي قصة ثانية أت- أتصور دكتور جهاد ممكن يعمل لها حلقة آه، قصة الذاكرة وما تحمله في طياتها من جهاز كمبيوتر لم يعرفه الع- العالم إلا الآن وطبقات التذكر ده- ده, ده قصة ثانية خالص وإلا يعني لما بقى الرسول سنقرئك آه، يعني آه، فلا تنسى إلا ما شاء الله نعم.
دي قصة تذكر في في مخ له منطقة ألف ومنطقة ب ومنطقة ج في في في الذاكرة دي كلام خلينا في آه، وضع لكن أنا بتكلم الآن على العين ولذلك أنا بقول للمشاهدين من أعطي نعمة البصر فليحرص على أن تكون النعمة في موضع في الموضع الذي أراده الله نعم.
بأن تنعم هي كذلك يعني لا تحرم العين من نعمة أنعم الله بها عليها أن ترى ربها في يوم القيامة الله.
فإذا كان إنسان في موضع الخشوع في موضع الإنعام في موضع ال- العطاء سينعم بهذه الرؤية العظيمة ولا تكون إلا لعين نعم آه، فضيلة الدكتور مجاهد يمكن آه، في جزئية يعني أنا هعديها يعني جزئية ال- الإنسان لو عاش في الظلام وإن شاء الله نتكلم فيها الحلقة القادمة بإذن الله لكن في جزئية مهمة جدا ومرتبطة بمشاهدي قناة الرحمة وهي جزئية آه، الألوان.
الألوان واللون الأخضر هو طبعا كان لازم يعرف قبلها ازاي بميز الالوان من بعضها نعم، يعني تكوينها.
ازاي يعرف بميز الالوان من بعضها نعم.
آه فالحقيقه طبعا آه تمييز الالوان ده عمليه معقده جدا احنا عارفين ان عندنا الضوء لو دخل على منشور بينقسم الى آه، عدة ألوان يعني بينقسم إلى عدة ألوان أنا هتكلم بسرعة شديدة مش لازم إن احنا ندي تفاصيل ويبقى ممكن التفاصيل بعد كده إن شاء الله فعندي من الأطول إلى الأقصر بيبدأ الأحمر الأول وبعدين اللون البرتقالي واللون الأصفر واللون الأخضر والأزرق والنيلي واللون البنفسجي وتتراوح أطوال هذه الألوان بين 360 إلى 430 ملي مايكرون للون البنفسجي و640 إلى 760 ملي مايكرون للون الأحمر وتتناسب بقية الأطوال مع مدى الرؤية المتاحة للعين البشرية لكن الحقيقة في أبحاث عن اللون الأخضر اللي هو رمز قناة الرحمة نعم يعني يعني- ده اختيار موفق طبعا ل- لإدارة القناة فبرضه يعني عايزك برضه تكلمني هذه- وتبين الجزئية ديت هذه من القناة ال- الخضراء يعني طب انا انا عارف ان السر في يعني مش إن يعني هذه النسبه الكبيره لمشاهدي قناه الرحمه لعلماء ك- قناه الرحمه على راسهم فضيله الشيخ محمد حسان آه، لكن انت بتقول لي سر جديد دلوقتي أيوة، سر جديد فعلا يعني الحقيقه انا بحيي اللي اختار هذا اللون نعم.
يعني احييه من الناحيه العلميه يعني مش مش تحيه طب احنا عايزين عاطفية.
كلام علمي بقى يعني هنقول كلام علمي آه، يعني.
اتفضل.
العلماء الحقيقه عملوا ابحاث على اللون الاخضر فوجدوا اشياء عجيبه جدا اول حاجه في بحث بيقول يبعث اللون الاخضر على السرور والابتهاج النفسي والدليل على ذلك لما بتمشي وتشوف الخضره في الحقول بتبقى سعيد جدا اذا كان انسان عنده اكتئاب يروح يقف شويه عند اللون الاخضر ده ابحاث واللي عاوز طبعا محل هذه الابحاث ممكن ندله عليها ان شاء الله نمرة اتنين يميل إلى اللون الأخضر الشخص المتزن العاقل الحكيم نعم
نمرة ثلاثة لاحظ الخبراء أن اللون الأخضر مريح للقراءة وعشان كده بدأوا العالم ينصح باستبدال لون الصبورة الأسود إلى الأخضر نعم دي حقيقه موجوده في كل الجامعات لا- وكل دلوقتي اه بداوا فعلا يقول لك لا السبوره بتدعو الى الاكتئاب والكابه اللون صحيح، الاسود الأسود، ده.
آه.
اي فخليها لون اخضر لانه بيدعو على البهجه والسرور خاصه الاطفال يوم يحب اللون ويحب السبوره ويحب اللي بيتكتب على السبوره كذلك يرى العلماء ان شاشات الكمبيوتر لابد انها تتحول للون الاخضر حتى لا تجهد العين الحقيقه يعني بيقولوا بقى كلام جميل قوي بينما يتلاشى اللون الاحمر مع الضوء الخافت تزداد حساسيه المخاريط المخاريط دي هقولها ان شاء الله في الحلقه الجايه يعني ايه مخاريط ويعني ايه عصي في تركيب الشبكيه يعني تمام آه، تزداد حساسية المخاريط للون الأخضر ولهذا ترتاح اسمع بقى الكلام الجميل العلماء بيقولوا كده ولهذا ترتاح العين له- بالنظر إلى وريقات الشجر الخضراء بترتاح العين وريقات الشجر الخضراء فاللون الاخضر هو ادعى لون بيدعو الى ايه البهجه والسرور عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم على اهل الجنه قال ايه عاليهم ثياب ثياب سندس خضر واستبرق خضر طيب يعني يعني مع أهل الجنة إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله آه، مشاهدينا الكرام آه، ندعوكم جميعا آه، يعني آه، يعني لمشاهدة قناة الرحمة وفقط عشان اللون الأخضر والكلام الجميل اللي سمعناه النهاردة آه، مشاهدينا الكرام آه، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر آه، الأستاذ دكتور آه، مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا والحمد لله على السلامه مره الله ثانيه يسلمك شكرا آه، ونشكر ايضا مشاهدينا الكرام الاستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كليه القران الكريم بجامعه الازهر فرع طنطا شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير شكرا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الشمس المضيئة في سماها عن القمر